أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فهذا بمشيئة الله عز وجل هو الدرس السادس والعشرون في شرحنا لأحاديث صحيح البخاري للإمام البخاري رضي الله عنه من كتاب فتح الباري ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه رضي الله عن السلف الصالح الذين نقلوا لنا علم الصحابة والذين نقلوا لنا ما قاله الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم في بداية هذه الجلسة الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا جميعا في ميزان حسناتنا ندعو الله عز وجل عسى أن تكون ساعة من ساعات الإجابة اللهم اجعل لنا يومنا هذا يوما فيه كله حسنات يا رب العالمين وأن تجعل ليلتنا هذه من التي ختمت لنا بها خير أعمالنا بحسنات يا أكرم الأكرمين اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا يا ربنا شقيا ولا محروما لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا أذهبته ولا صدرا ضيقا إلا شرحته ولا طالبا إلا نجحته ولا شيطانا إلا طردته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسجونا إلا فتكت أسره ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها اللهم من أراد بالمسلمين كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره اللهم من أراد بمسلم سوءا فاردد اللهم سوءه إليه اللهم اشرح صدورنا يسر أمورنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا قو يقيننا احسن خلاصنا بلغنا مما يرضيك آمالنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اجعل ثأرنا على من ظلمنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا نعوذ بك يا ربنا من الهم والحزن نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بكرمك وجودك يا عزيز يا غفار اللهم اطرد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن واطرد عن أبنائنا وبناتنا شياطين الإنس والجن ول أمورنا خيارنا لا تولي أمورنا شرارنا أصلح يا رب أحوالنا اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وألحقنا بهم على خير يا رب العالمين اللهم فرح بنا قلب نبينا اللهم شفاه فينا اللهم أوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه اسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم مقعد صدق عند مريق مقتدر لم نكن أهل لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا وبعد معنا اليوم أحاديث خمسة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري كلها تتحدث عن شيء واحد وإن اختلف اللفظ نقرأ إن شاء الله الأحاديث الخمسة ثم نبدأ في شرح الموضوع الذي نحن بصدده اليوم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واجعلنا من الذين يعملون بما يعلمون يا رب العالمين حدثنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار ده الحديث نمرة واحد حديث نمرة اثنين قلت للزبير ده سيدنا عبد الله بن الزبير اللي بيحكي رضي الله عنه وعن أبيه قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان سيدنا عبد الله بيقول له اشمعنى يا أبتي كل الناس بتتكلم من الصحابة وتحدث وانت ما سمعتكش تقول قال رسول الله قال ده مين اللي قال أبوه سيدنا مين الزبير بن العوام أمه مين سيدة صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم نسب صالح وزوجته مين اسماء بنت ابي بكر حاجه عظمه بيوت كده كلها خير ها؟ ربنا يجعل بيوتنا خير كلها يا رب قال اما اني لم افارقه سيدنا الزبير كان بيسميه النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا طلحه الحوار اثنين الحواريين بتوع الرسول يعني اذا كان هناك من صحابه واذا كان سيدنا عيسى حواريين بس الحبيب قال ان حواري في الجنه طلحه والزبير ده من ضمن الحديث بتاع الايه العشرة المبشرين بالايه بالجنة اللهم لا تحرمنا مصاحبتهم ومرافقتهم في الجنة يا رب العالمين يا رب ارحم امتي بامتي ابو بكر اقواهم في دين الله عمر اشدهم حياء عثمان اقضاهم وافتاهم علي الحق اينما كان اينما كان سعد بن ابي وقاص لكل نبي حواري وحواري في الجنة طلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف تاجر من تجار الرحمن آه سعيد بن زيد حبيب من أحباء الرحمن آه رضي الله عنهم اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين فسيدنا الزبير بيقول لابنه سيدنا عبد الله والجماعة اللي بيعايبوا على ان احنا دايما نسيد الصحابة لازم نسيد الصحابة واحد يقف قدام وزير تعبان يقول له سيد الوزير قدام المحافظ في الخطبه يقول لك سيد المحافظ صح ولا لا؟ ها قدام الشغل سيد الاستاذ صح ولا مش صح؟ المحامي في المحكمه عداله المحكمه سيد القاضي يبقى سيد القاضي ان كان بطرس ولا صليب وسيد المحافظ ان كان صالح ولا صالح ومفيش سيدنا عبد الله بن الزبير ده سيدنا وسيد اللي خلفونا المهم المهم ما علينا خلينا هنا خلينا هنا انا اني لم افارقه ده سيدنا الزبير رضي الله عنه يقول انا لم افارق الحبيب صلى الله عليه وسلم ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار يا خبر ابيض لسه نيجي الكلام ده كله ده الحديث نمرة ثلاثة عن انس قال انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا سيدنا انس بيقول مش ايه اكلمكم عن احاديث كثيره سمعتها عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أن النبي ده سبب بقى اللي بحدث أن النبي قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار حديث نمبر أربعة عن سيدنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة سيدنا سلمة رضي الله عنه اللي هو يبقى أمه السيدة أم سلمة اشتهر بأمه أكثر لأن السيدة أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين وزوجات الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار آه كلام خطير قوي آه والله قاعد عند الأحاديث دي صلي قشعريرة الحديث نمرة خمسة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي يعني سموا أولادكم إيه محمد نفسي واحد مصري يقول محمد لابنه ولا لعمه كلنا نكسر مين ده كان محمد يا ابن ما اسمه محمد والله المهم ده سموا باسمي اللي عايز يسمي محمد يا ينطقه صح يا ما ايه خسرش الاسم بلهجته البيضاء لا تقول اسم الاسم ده صح يبقى اسم محمد دي والمحمد هيتريقوا عليك يضحكوا عليك يضحكوا زي ما يضحكوا هتسمي اسمك ابنك محمد قول محمد عايز تقول محمد ولا حماده يبقى بلاش محمد احمد ها لان ده مش اسم النبي تمام اه تسموا باسمي ولا تكنوا او لا تكتنوا بكنيتي محدش يقول ابو القاسم حد يسمي نفسه ايه ابو القاسم لا ومن رآني في المنام فقد رآني صلى الله عليه وسلم وهنيجي للنقطه دي برضه هنتكلم فيها شويه برضه فان الشيطان لا يتمثل بصورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار دي ان شاء الله خمسه احاديث من الاحاديث الصحيحة التي وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخص بالمقام الأول علم الحديث أنا النهاردة إن شاء الله مع بعض ربنا يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وينفعنا بما علمنا نتحدث في موضوعات ثلاثة إن شاء الله الموضوع الأول الكذب عامة درس الكذب ثم مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته ومكانة السنة ونسمي بعد ذلك أو النقطة الموضوع الثالث إن شاء الله هو مكانة الكذاب الذي يكذب على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم صلوا عليه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام رغم أنف عبد سمع اسم النبي ولم يصلي عليه وأدخل البخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم وكفاية أن الإنسان مننا تكرما من الله وفضلا منه أن من صلى على النبي صلاة صلى الله عليه بها عشرا عشرا ومن صلى الله عليه مرة فقد رحمه في الآخرة مرة فأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا حبيب الله عليه الصلاة والسلام الموضوع الأول موضوع الكذب والكذب هيخلينا نتحدث عن أهم جارحة الجوارح وهو الايه اللسان تعالى كده نمسك الجوارح الظاهريه عشان نشوف ايه الموضوع اللي فيه يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا اضمن لكم الجنه اعملوا ست حاجات دليل بيقول من لا ينطق عن الهوى اضمنوا لي ستا وانا اضمن لكم الجنه يا من ضمنها اذا حدثتم فاصدقوا ومن ضمنها وكفوا ايديكم هنسيب الستة دلوقتي هنتكلم عن النقطتين دول تعال اول لو كفوا ايديكم ونخش على اللسان عشان مسألة الكلام دي جارحة من الجوارح انا ما باخدش بالي منها يعني بايه افكر انها يعني باكل بيها وبشتغل بيها وبكتب بيها وامسك بيها الاشياء وبس ده الموضوع اكبر من كده كل شيء في الاسلام له امر تكليفي لاننا قلنا من قبل ان كلمه الله نوعان كلمة تكوينية وكلمة تشريعية كلمة تكوينية أن يقول للشيء كن جاءت قبضة من تراب الأرض يا آدم كن بشرا سويا فكان بشرا سويا كن قبض التراب فهنا الكينونة بكن بإيه؟ كن التكوينية الكلمة التكوينية وفي كلمة تشريعية اللي هي الإيه؟ الأوامر والنواهي الإيدي تعال بص كده الحاجات غريبة فيها أنت في التحيات تشهد بتحرك السبابة لو بتحركها بعد أن تحلق بين إبهامك ووسطاك الوسطى الصباع اللي في النص والإبهام اللي للصباع لوحده ده بتحلقهم كده حلقة وبتضم الصبعين القنصر والبنصر على إيدك حلق بين السبابة والإبهام هكذا كما كان يصنع الحبيب ونقل لنا الصحابة رضي الله عنهم وكان النبي يحرك سبابته طوال التشهد 51 مرة الصحابة عدوا حركة السبابة لرسول الله وسألوه بتعمل كده ليه يا رسول الله قال لسبابة أحدكم في صلاته أشد على الشيطان من مقام الحديد يعني كان مالك في طول الصلاة بتضرب إيه الشيطان على دماغه دي رواية في رواية ثانية أن في ناس ترفع التشهد السبابة أثناء الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ماشي أو تحركها هكذا فوق لتحت أو بالجنب كده هذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح ومن لم يفعل هذا كله فصلاته صحيحه برضه عشان ايه؟ عشان قاعد يقول لك ده انا كل ال 40 سنه اللي فاتت صلاتي برضه اللي انا اللي عشت كله صلاتي ده صحيحه دي لا سنه مؤكده دي هيئه صلاه ده يظن موضوع الطائيه طب واحد صلى من غير طائيه يعني الصيد الرد عورة إلا إذا كانت حرمة ها لكن ما شاء الله الروس كلها مكشوفة الصلاة صحيحة ولا مش صحيحة إن شاء الله بإذن الله صحيحة اللي قلنا تستر العورة تستر العورة منين عورة الراجل؟ من السرة إلى الركبة فلما غطيت سرتك وغطيت الركبتين صلاتك صحيحة إن شاء الله ولكن خذوا زينتكم عند كل مسجد ما قلناش البسي أفخر الثياب لا أنظف الثياب ها الثوب النظيف اللي ملوش ريحه كريهه عشان ما تضايقش الناس حتى اباح الفقهاء لمريض الانفلونزا او مريض مرض جلدي عشان ما يأذيش جنبه جاره او اللي عنده كحه شديده يتعدي الغير او عنده مرض صدري معين يأذي الغير العلماء قالوا له وضعت عنك صلاه الجماعه وصل في بيتك الى ان ياتيك شفاء الله كده الاسلام حلو وعظيم ويساعد يعني سبحان الله فالمسلم يجب ان يراعي هذه المساله ولذلك يحزنني تلاقي صلاه الظهر والعصر آه الاخوه الحرفيين ربنا يبارك فيهم مصلين وكويسين ينزل هو بيعمل نقاشه في بيته هو لما بيجي مروح بيروح بنفس الهدوم ولا بيلبس الهدوم النظيفه تحت الصبح اللي قلعها قبل الشغل بيلبس الهدوم اللي جايه بيها لكن لما يروح الجامع يروح بالبويه بالمعجون اللي لسه طري يروح داخل على السجاده او على المكتة او على الحصن ويلزق في جاره ويضايق طب هل من الاسلام هذا؟ اذا كان الاسلام قال لي يا مريض الانفلونزا اقعد في بيتكم ما تجيش عشان ما تتعديش غيرك ويا آكل الثوم ويا آكل البصل من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا يعني ما يف- ما يجيش بس مش تيجي تقابل الصلاه تروح هات البصل وكل اهو خلي بالك اكلت بصل عشان مش رايح الجامع انا بقى استهبل انت بقى يعني انا عارف انك ما تعرفش الصلاه لكن بقفل عليك السكه عشان الشيطان ايه يفتح لك فمش تاذي الناس برائحتك ولا تاذي الناس بثيابك وانا كمسلم ما تاثرش من جاري لكن هو لازم يراعيني وانا راعيه هو يراعيني وانا راعيه اديله من الصبح في شغله رجله في الشراب معذرة في الحذاء من الساعة 6 الصبح وقاعد عيش على 6 بالليل اديله 12 ساعة لو طلع المحروسة من جوه المحروسة إذا المسألة صعبة فبأدب كده يروح على تربة المية يخلع معذرة الانشراف ويواري شوقات أخيه يعني يدار ال- ال- الآن ويغسل رجليه يفضى يعني وبتبقى ريحته مقبولة عشان لما إيه ما هو أخ بيقول لي يا مولانا كل جمعة أسجد على أقدام يا مولانا ما أنت لو بتسجد على أقدام حد كنت مش هتقول كده طب ليه بنأذي الناس؟ الإسلام دين يراعي فيه الإنسان وأخاه المسلم كان ده دين النظافة ودين الح- الإحساس كله ودين الحياء كله ودين الأدب كله رضي الله لنا دينا فنحمد الله أننا من المسلمين بس نطبق الكلام ده. فالسبابة دي أدي حركة من حركة اليد لو حركتها كده في صلاتك فلك بها حسنات لما أحيانا تقول لا إله إلا الله ترفع سبابتك كده يبقى اشترك اللسان مع السبابة مع القلب في شهادة للتوحيد تيجي السبابة يوم القيامة تستشهد تعالى يا سبابته كان بيعمل بيجي ايه مسك مع القلم بيكتب شكاوى ولا بيكتب تقارير ظالمة ولا كان بيشهد أن لا إله إلا الله السبابة تشهد بقى. تقول دايما كان يرفعني عند الشهادتين خلاص أشهد أحد كده سبحان الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أشار لما يحب يشاور على مكان احنا نعمل لما نشاور نعمل ازاي؟ بالسبابة تبقى صح ولا لا؟ يقول لك الشارع شارع التحرير فين؟ يقول لك اهو ويعمل سبابته كده الرسول لا كان إذا أشار أشار بكفه كلها صلى الله عليه وسلم لما يشاور على مكان يشاور كده ليه؟ لأنه خزن السبابة للتوحيد خلى السبابة للتوحيد بس عشان تبقى ليها خصيصة عشان يخصص السبابة لعملية المشاركة في التوحيد بس بس بلاش مشاركة في التوحيد أحسن مش كلمة مشاركة واحدة يعني جعلها للتوحيد الخالص فلما يشاور يقول لك، أي فلان روح كده لكن إذا السبابة خزناها للتوحيد ادي الايه؟ ادي حركة من حركات الايه؟ اليد كفوا ايديكم ايه كمان في اليد؟ يا اليد في عظمة المن كتب مصحفا كتب بايده بس هو خطه حلو نفر واحد عنده خط جميل وحب يعمل شيء طيب لاولاده يكتب مصحفا بيده صحيح قد تكون المطابع قد قامت بالنيابة عنا في هذا الأمر لكن واحد عنده وقت وعنده ساعة كل يوم فاضي يكتب ثلاثة أربع خمس صفحات وطال به الأجل حتى استطاع أن يكتب الثلاثين جزء أكيد كل هذه الحروف وكل هذه النقاط وكل هذا التشكيل والدقة كما في المصحف له في ميزان حسناته إن شاء الله رب العالمين أيضا أيضا ال- ال- ال- ال- المصحف او علم العلماء العالم الصادق اللي بيكتب معلومة معينة او بيجهز معلومة معينة يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم مداد العلماء يوزن يوم القيامة بدماء الشهداء الحبر بتاع اهل العلم يتحطوا في الميزان زي ايه زي دم الشهيد ده يوزن مع ده مي- مداد العلماء يوزن بدم الشهداء ادي ايه ادي ايه الايد برضه الايد بتعمل ايه كمان قال الايد بتتوضا ليها حسنات تمسح على راس اليتيم لها حسنات تمد يدك بالصدقه لك بها حسنات تصافح بها اخاك المسلم اسمع الحديث اللي اللي اللي, اللي يفرحنا كلنا ان شاء الله من صافح اخاه المسلم روايه روايه مسلم بقى الايه؟ قال اذا التقى المسلمان فتصافحا ليس في قلب احدهما احنة على اخيه يعني مش في قلبه ايه اي يعني كيد او كمت او خبث او لقم او مكيدة او ضغينة او حقد او حسد كل هذه الامراض ليس في قلبه احنة على اخيه لم تفترق ايديهما الا وقد غفر الله لهما آه، مجرد السلام لأن السلام ده بيتم بعد إيه؟ بعد أن تكون نفسك قد اطمأنت إليه قد اطمأنت إليه سبحان الله ولذلك سيدنا أبو حازم الله يرضى عليه لما أمير المؤمنين قال له ناولني المحبرة ناولني الدواية رفض ليه يا أبا حازم قال أخاف أن تكتب قرارا ظالما لمسلم فأكون مشاركا لك فيه يوم القيامة يعني برضه إيه مشاركة الإيه؟ اليد مجرد يناولوا الإيه؟ الدوايا وجاء رجل ليسأل أحد الفقهاء قال له يا إمام كنت الحائك أو كنت حائكا للحجاج أنا كنت السرد بتاع مين؟ بتاع الحجاج قال أنت كالحجاج يا عم ده أنا مجرد سرد عنده أو خياط خياطة أنت كالحجاج لأن أنت لما شفت الحجاج ظالم ما خيطلوش وده ما خيطلوش وده ما خيطلوش هيبتدع ويعرف ان الله حق ويراجع نفسه لكن انت بتنافق الحجاج وده بينافق الحجاج وده ما خلاص ايه فرعون فرعنك ها انا ماليش حد يصبني او ما حدش ايه ماليش حد يردني فلذلك تفرعن لكن لما لو وجد من يوقفه عند حده لما وصل الى هذا الامر يبقى اذا هذا في اليد الزكاه والصدقه مصافحه المسلم سبحانه طب ايه كمان في اليد في ايضا مصائب في اليد كبائر ضرب المسلمين ضرب الزوجه وايذائها بدون جريرة عمال على بطال بيضرب مراته كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يؤدب كان يؤدب بالمسواك أو بالسواك سواك مش جايب عصاية ولا الباب بتاعت عصاية الغلية يضرب بيها لا تيجي الهون لا اتق الله يبقى إذا كان إذا أدب أو أراد أن يؤدب بالمسواك بس بس مش داخل في الحلبة وهي ضعيفة هي صحيح ضعيفه منظرا لكن لسانها بيخليها مش ضعيفه لكن المهم ان انت سبحان الله تروح ايه تتهور وتندي لا ليس القوي بالصرعه ولكن القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب ده القوي لكن تمد ايدك وتضربها طب ما سبحان الله وبعدين تيجي تكلم الراجل يا حاج او يا استاذ ضربتها ليه؟ لك الله انتوا بتقولوا لنا اضربوهن على صوت كده الباب اضربوهن تفتح الباب السلام عليكم عليكم السلام وتروح تلسعها بالقلم تضربوهن يضربوهن دي بعد مراحل من العلاج بعد مراحل انت اولا قدوه لها واطعمتها حلالا والله لو اكلتها حلال لسانها مش هيفلت منه الا الخير والحلال لكن انت ماكلها شبهه وماكلها حرام ومنكد عليها عيشتها ومسود عليها ايامها وبعدين في الاخر عايز ترد عليك السوء بالخير طب ازاي؟ ازاي سبحان الله انت اطعمتها حلال وعملتها بما يرضي الله واقمت شرع الله فيها وصبرت على سوء خلقها حتى لو كانت سيئه صبرت عليها وبعد ما صبرت عليها بعد ده كله ابتغيت الاجر عند الله لا تب ان الله سوف يصلح زوجتك او يرزقك صبرا منشرحا تستطيع ان تتحملها وحاجه من اثنين وهو قال لك اصبر على جار السوء يا يرحل يديله مصيبه تاخده ها ولا ده هيتلمه خلاص فهي اذا كانت الزوجه سيئه قوي حاجه من اثنين اصبر عليها الصبر ده ربنا من صبر بصدق بصدق كل ما يقعد مع والدته يشتكي ومع صاحبه يشتكي في المكتب يشتكي لا من صبر بصدق وضع الله يده على قلبه وضع الله يده على قلبه فتكن تكن خلاص ربنا عمل ايه في قلب ام موسى ها فربطنا على قلبها عشان تبقى ايه لتكون من الايه من المؤمنين اللي ربنا بيربط على قلبه يبقى مؤمن اللهم اربط على قلوبنا يا رب القلوب لما تبدا سبحان الله نقول ايه القلب القلب يد الله على قلب المؤمن خلاص سبحان الله ربط على قلبها ولذلك لما بستقرأ التاريخ قعدت كده في حجر اسماعيل ووصيت قلت سبحان الله الالاف اللي بتطوف دي دعوه من خليل الله لابراهيم جاب مراته وابنه في مكان واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عارف جابهم ليه؟ قال ربنا ايه؟ ليقيموا الصلاة اوعى تقرا في اسرائيلات في كتب التفسير يقول لك اصل سارة غارت من هاجر ولما ال- ال- المشاكل قعدت اقارن والله بين دعوة الله دعوة نبي الله ابراهيم في هذا المكان ودعوة رسل الله على مر التاريخ والقائمين على امر مصر على مر التاريخ عملوا ايه مع الانبياء؟ عندنا ثلاث انبياء ايه اللي حصل معاهم؟ اول انبياء ابراهيم جه مصر هنا كان يخطف منه مراته يقول انه كذب ها وقال ايه انها اختي وراح دخل على طبق قال لها خلي بالك لم يبقى مؤمنان على وجه الارض الا انا وانت مفيش مؤمنين فانت اختي في الاسلام انت مراتي اه بس اختي في الاسلام فانا جبت الكذبه دي على ايه على فرعون عشان ما يخطفكيش منه خلاص قال سيدنا ابراهيم وعاد الى فلسطين مره اخرى سيدنا يوسف آه سيدنا يوسف غلبان اتخطف او او اخواته لعبوا على ابوهم لعبه وخدوه باعوه في مصر قعد في مصر شا- اول ما عينه يشم نفسه لبسوه تهم حصل ولا ما حصلش انا بفتري آه. حصل ولا ما حصل؟ لبسوه تهم ولا ما لبسوهوش طلع ما تفتري ادي نبي الله يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم سيدنا موسى جه وراه طردوه مش مش مرة مرتين مرة قبل الرسالة ومرة بعد الرسالة مع انه مصر طب يا جماعة ده كنا نفتخر قوي انه قعد عندنا لا بس الحمد لله ده مش من الشعب الحمد لله ما حصلش ده من الناس المصريين على الله يعني سيدنا ابراهيم فرعون هو اللي كان عايز ي- سبحان الله يجرده من من من, من اهله سيدنا يوسف اللي لبسه التهمه البيت الحاكم سيدنا موسى اللي جرى وراه سبحان الله أو اول مره وثاني مره القائمين على الامر حتى قارن كده ويا سلام يعني لو الناس المصريين دول القائمين على- كانوا رحبوا بسيدنا ابراهيم كنا خسرنا كنا كسبنا لكن هتقول لي مين؟ تقرا فين زبورك يا داوود؟ ما توحدوه ايه اللي جاب السيره؟ المهم اللي حصل ف ادي الايه؟ ادي اليد شوف اليد فيها ايه؟ خيرات فيها بقى شرور اخذ ما لا يحق سواء سرقه اختلاس رشوه ضرب كل ده ايه؟ سبحان الله كل ده كف النبي بيقول ايه؟ كفوا ايديكم كفوا ايديكم كف اليد لان كف اليد عنوان لكف الاذى لما انا كفيت ايدي ده اللسان يبتدي يرتبط وهكذا ده ادي جارحه من الجوارح شوف فيها خيرات فيها تسبيح فيها اعطاء صدقات فيها توزيع زكوات ها سبحان الله فيها ترفعها كده الايدين بتجد الله اكبر ده تكبيره الايه؟ الاحرام شوف شوف السر في تكبيره الاحرام ترفع كانك بتشيل الدنيا على ايه؟ على كفيك كده تروح ايه؟ الله كانك بترميها ورا ايه؟ ورا ادي الدنيا مع السلامه واستقبل من؟ ما الله رب العالمين ها الله يا رب انت اكبر من كل حاجه من الدنيا ومن المشاكل ومن الشغل ومن مراتي ومن عيالي ومن جيراني ومن الوزير ومن الغفير ومن المدير ومن الغني ومن الفقير كله انت اكبر من الجميع وليس لي الا انت ولا اوحد الا انت ولا اصلي الا لك انت الله اكبر لما تكبيرة الإحرام ليه؟ لناحيتين لأنني في الصلاة محرم لأنني مستقبل الكعبة فأنا أتساوى مع ال- مع الحاج خلاص عشان أنتوا وشكم القبلة كده لو في خط طلع من عينك أو من عندك كده من إيدك كده وأنت قاعد في نفس القعدة دي يوصل فين؟ في الكعبة سبحان الله يوصل كده على طول لا إله إلا الله أدي يبقى أنت إيه؟ أنت كالمحرم في الصلاة تستقبل القبلة تبقى تحط الكعبة قدامك وتتخيل إن دي الكعبة تكبر ده السبب الاول السبب الثاني تكبيرة الاحرام يحرم بعدها ما كان قبلها يحرم بعدها ما كان قبل- الله اكبر قبل الله اكبر دي كنت بعمل ايه بتكلم وباكل وبشرب وبضحك وبروح واجي واتحرك اجي في الصلاه اقول الله اكبر يبقى ايه لا كلام ولا سلام ولا شرب ولا اكل ولا حركه الا حركه من نوعين الحركة الأولى أنني رأيت أن الصف الذي أمامي به فرجة في مكان واحد رغم أقدم واقف دي حركة لإصلاح الصلاة ولا تبطلها حركة سليمة دي في مكان في الصف مقدم واقف دي حركة لا تبطل الصلاة وبعدين أنا دخلت الاثنين بيصلوا الامام طبعا على الشمال والمأموم على ايه على اليمين بلاش اليمين دي مفيش حاجة في اللغة اسمها يمين اسمها اليمين المهم اليمين ورا شوية اروح ساحب المأموم ساحب الايه المأموم ويقف جاري واحنا الاثنين نستر الامام مش امام يصلي على الشمال واحنا على اقصى اليمين لا طب واحد بيصلي هو وابنه وزوجته يصلوا ازاي الامام يصلي من قدام وعلى يمينه وعند كعب قدمه تكون مقدمة قدم ابنه اللي هو المأموم وبعد خطوة أو خطوتان تقف الزوجة يبقى كان هي صف إيه؟ ثالث لأن هو ما دام هو لوحده ومأموم واحد وراه يبقى بيلزق فيه بس اللي ورا سنة بمقدار قدمه هذه الرجل الأولانية إيه؟ اليمين المأموم يجي برجله الشمال ويحاول يكون ملزوقة شبه ملزوق ملتصقة بإيه؟ بقدم الإمام اليمنى كعب بتاع من ورا تيجي الام او الزوجه او العمه او خال المحرم دي تروح واقفه ايه خلف المأموم خلف المأموم والإمام بمقدار إيه؟ خطوة أو خطوتين بمقدار فصل يعني. ده في إيه؟ ده في ترتيب ال ال الإمام. طيب أنا بقى جيت لقيت الإمام هيركع. يعني بيقرا في الصورة في المغرب أو العشاء أو الصبح وعايز أحصل الركعة. أنا أنصحك أن تدخل المسجد بتؤدة وتذهب إليه بسكينة انزل بدري آخر خمس دقائق عشر دقائق بدل ما تقعد تجري روح على مهلك دخلت عايز أحصل الإمام قبل ما يركع عشان تحسب لي الركعة أنا دخلت عند الباب كان بيني وبين الصف الأخير مقدار صفين أو ثلاثة عقبال ما هوصل للإمام أحط معذرة الحذاء بتاعي وبعدين اقف في الصف وانتظم يكون الامام ركع ورفع من الركوع وضاعت الركعه طب انا عايز اخش معاه اجاز مالك رضي الله عنه ان انا اجي عند الباب وفي مسافه بينه وبين الصف الاخير اللي موجود من المامومين بمقدار ثلاث صفوف واكبر تكبيره الاحرام ثم ادخل يعني اخف الثلاث خطوات دول لغايه ما اوصل للايه؟ لان مقدار ما بين الصف والصف تقريبا ايه؟ خطوه رغم اقدم الثلاث خطوات دول وانتظر في الصف هذه ليست بحركه لكن ايه الحركه اللي تفقد الصلاه؟ قفزه عنيفه واحد بيصلي وفجاه ليه نحله او طبور او بتاع وهو بيخاف من الحاجات دي او فجاه بص تحتيه ها؟ لقى الايه؟ الحشره او عقرب او حاجه نط نطه خوفا مما ايه؟ من اللي حصل او سمع تريلا او بتاع عربيه نقل جريت جنب بيتهم البيت ايه اخذته خشيه ها واخد بالك انت فقال لك ده ايه ده زلزال فقال الله ريختر اشتغل فايه فك راح ناطط نطه النطه دي تبوظ الايه وجحا لما استاجر بيت على قد حاله كده من واحد فليه البيت ايه كل ما حد يمشي جنبه البيت ايه يرقص هذا فقال لي صاحب البيت ايه عم قال له نعم سقف بيتك يقرقع تعمل صوت كده مع اي حركه تعمل صوت ارق كده قال اسكت انه بيت الصالحين انه بيت يسبح بيت بيسبح فجح قال له اخاف ان تاخذه الخشيه فيسجد استغلت التسبيح حلو اما لو خدته الجلاله ها لو سكت عليها الراجل واتصل يبقى الحركة التي تبطل الصلاة قفزة عنيفة أو ثلاث حركات بدون داعي يعني ايه هو في حركة لها داعي وفي حركة لا الست بتصلي فالطرحة بتاعتها انكشفت لورا شوية شعرها باين راحت عدلتها دي بس اسمها حركة بداعي يعني ما تبطلش الصلاة لأنها حركة لإصلاح الإيه؟ لإصلاح الصلاة انت وانت بتصلي القيس اللي جنبك طلع لقدام شويه فبتشده لورا سنه عشان يستوي في الايه؟ في الصف ليست هذه حركه في الصلاه انت بتصلي واحد جاي معدي قدامك رحت موقفه عملت له ايدك كده عشان ايه؟ يتوقف دي ليست ايه؟ ليست بحركه قال يا رسول الله من مر امامي وانا اصلي قال امنعه قال فان لم يمتنع قال ادفعه قال فان لم يندفع قال قاتله لا شوف شوف حرمة لأن تقف أربعين سنة ها؟ على جمرة نار خير لك من أن تمر بين يدي المصلي احنا بنقول الفرض في المسجد وأمر بيتك بالنوافل يوم الجمعة نبقى مخلصين وزحمة والناس يروحوا مش تلاقي مكان تعدي عشان تمشي فواحد بص زحمة هوب الله الراجل تحت الرداء يا اما انك تاخد عمود ساتر او جنب حس يعني على على جنب تقول صلي براحتك مع ان انا اقول لك النوافل في البيت افضل لو مصلي يصلي ركعتين في الزحمه ماشي بس المهم خلاص بقى يبقى حط ساتر قدامك اعلم الناس ان دي ولو ايه ولو منديل على منديلك تفرده كده وحطه او عصا او حذاء اي حاجه المهم ان يعرف المصلي ها اللي بيعدي ان في ايه ان ده مسمار سجودك مكان ايه السجود ده ساتر لك ساتر يسترك عشان ما ما يعديش في ايه في محل سجودك فصلوا على رسول الله انا يهمني الفقه الحقيقه انا قاعد عند الفقه وتلاقي أنا- أ- تلاقيني ست لان احب الفقه وطالما المسلم يعرف الفقه يبقى عارف دينه فاحنا لازم نع- يعني لازم كلنا نتفقه ونعرف عشان يبقى صلاتنا صحيحه اللهم صحح لنا عبادتنا وعقيدتنا يا رب العالمين يبقى هذه هي تكبيرة الإحرام حركة الإيدين تكبيرة الإحرام وبعدين طب الست زي الرجل في تكبيرة الإحرام الإمام أبو حنيفة الله يرضى عليه والإمام مالك قالوا لا الإمام أحمد وابن تيمية قالوا الرجل زي الست في تكبيرة الإحرام هما الاثنين وضع واحد أنا أستريح نفسيا لرأي إمامنا الأعظم أبي حنيفة وإمامنا مالك رضوان الله على الأئمة جميعا قال أبو حنيفة إن الرجل لا يرفع إن الرجل لا يرفع يديه بالتكبيرة تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام حتى تمس إبهاماه إبهامين اللي هم دول ها حافة أذنيه الله أكبر يعني الإبهامين دول اللي هم الضبع اللي لوحده ده يمس حافة الأذن ده في الراجل طب الست قالوا لا الست ما ترفعش إيديها قوي كده لغاية ودانها ترفع يديها بحذاء منكبيها الكتفين دول اسمهم الايه المنكبين المنكب ده بقى يبقى الست لما تيجي تكبر كده أهو، الله اكبر الله اكبر مش الله ما بتطلع بقى لا ليه لان المراه تعور المراه جسدها عوره فاحنا عايزين الفقهاء عايزين يخلوا الست تحافظ على شكل جسدها باي طريقه حتى وان كانت تصلي بمفردها قد ترى عالما آخر يقول لك غير هذا هذا صحيح أيضا ده صحيح وده صحيح وهذه مشارب ولكنني أنقل إليكم ما اتفق ما اتفق عليه في مسألة الفقه المقارن بنشوف من أقوى دليلا من من مين اللي أقوى دليل من مين مثلا أضرب مثال فقه برضه هتوحدوه لا إله إلا الله ما كانش درس العلم تطلع منه بشوية فوائد يبقى خد شوية قراءة المأموم خلف الإمام دي مشهورة عند الكل الامام يا عيني يقول ولا الضالين وتلاقي الجامع كله بيدرس الامام اولا اي امام بيسيب مده لمن خلفه هذه المده في نظري انا لا تكفي لقراءه الفاتحه متمهلا صح ولا مش صح اتفقنا على دي في نقطه ده قراءه الفاتحه في الصلاه فرض ام سنه فرض فرض خلاص ايه الفرضيه اللي فيها الفرضيه اللي فيها ان يظهر منها كل حرف يعني لو على صوت المق- القارئ اللي بيقرا المصلي يعني مفيش حرف يغيب عن ودني يا مستمع الحمد لله رب العالمين ده كل حرف ده ولا ده اهو الحمد لله ده كده الرحمن الرحيم بس لكن لما الاقي الراجل كده في الصوره وانا لسه في اياك نعبد واياك نستعين هو بين نارين اولا القران امره ان اذا قرأ القران يعني ولو أنصت. طب الراجل بدا يقرا طب انا اعمل ايه هو بدا في الفاتحه وعنده ايه ولا تبطلوا اعمالكم هو مش عايز يقف طبعا هو مصري سهلوي بيخلص اي مشكله من بعد اياك نعبد واياك نستعين لسه الامام هيقول اول حرفين هو يكون وصل ولا ضالين المهم قال ايه لا تسال الامام الشافعي يقول الحديث يقول ده دليل يعني لا صلاه الا بام الكتاب اللي هي ايه الفاتحه معلش المسلمين ملوش الفتحه الفتحه دي فتحه الباب فتحه بيتكم فتحه تلاميذك ها الفاتحه فيها ايه؟ الف يقول لي اقرا الفتحه اقول له احنا فتحه بس اللي فتحناها ما فتحناش فتحه انت تفتح علينا فتحه ليه؟ ده هي الفاتحه الفاتحه نفس الم- المسميات نطقها صح اسمعها ننطقها صح ده الاسماء بتاعتنا بنطقها غلط كان بيقول الاسم نطقه غلط امال نسميه ليه الاسم ده؟ سميه اسم ما تغلطش فيه آه. الله عز وجل من أسمائه وصفاته الرحيم الكريم الحميد صح ولا لا؟ تعالى بقى انت على عبد الرحيم تقول ايه؟ يقول لك عبد الرحيم الله هو ربنا بقى بقى, بقى مع الرحيم بقت الرحيم عبد الكريم يا ريته كده وبس الله عز المنعم ام المنعم منعم طب انت بتقول لي اسمه ايه عبد مين عبد منعم يا ريت حتى فيها دال عبد منعم يقول نعم لو قلت له يا عبد المنعم ده غلبان تزداد عليا ها امال ابوك سماك عبد المنعم ليه ده حاجه اسم حلو قوي شوف المنعم شوف شو اعملها على ودانك كده تلاقي في فرق كبير بين المعنيين خالص المنعم سبحان الله دي مهم جدا نوضع الكلام صح الفاتحه في الف فالامام الشافعي يقول لا صلاة إلا بأم الكتاب فقال يجب قراءة الفاتحة في الفرض على الإمام وعلى المأموم قال أبو حنيفة لا قراءة على المأموم خالص يا أبا حنيفة جبت منين الكلام ده قال الحديث يقول لا صلاة إلا بأم الكتاب شوف الحديث بقى إلا أن تكون مأموما فقراءة الإمام لك قراءة جزئية الحديث الباقي بتختصر الشافعية قراءة الإمام لك قراءة وتجادل أبو محمد بن أبي الحسن الصاحب بتاع أبو حنيفة تلميذه الأكبر محمد الميزي أبو يوسف ومحمد بن حسن جادل الشافعي في هذه المسألة الجدال حرام إلا ما بين العلماء العالم يقعد مع العالم يقول له لا القضية دي فيها نص في الحيث الواجب يبقى العالم عارف بيقع على في الآخر هما الاثنين بيتفقوا على إيه؟ على شيء واحد مش بيهللوا وكلام بعض لا فالإمام الشافعي لما ناظر بلد جادم لما ناظر محمد ابن أبي الحسن تلميذ أبي حنيفة قال محمد يا إمام يا إمامنا شو الأدب بقى شوف شو نص الحديث يا إمامنا لو دخلت أنا في الركعة الأولى في صلاة المغرب ولم أسمع منك الفاتحة ولكن سمعت آية من السورة أو لم ألحقها إلا في كلمة فركعت معك حسبت لي ركعة لم تحسب الفسكة الشافعية جابها له مصر أنا دلوقتي دخلت أنت في الصلاة إمام أنا ما سمعتش منك الفتح وأنت بدأت بالصورة وفي آخر كلمة في الصورة ومش آخر كلمة في أنا سمعت الله أكبر رحت ركعت معاك اتحسبت ولا ما اتحسبتش؟ اتحسبت فكرة الشافعية دليل على إيه؟ على اقتناع برأي الأحناف يبقى هنا نيجي نقول كفقه مقارن بقى رأي أبي حنيفة أقوى من رأي الشافعي في الجزئية دي احنا ما بنفضلش لأن احنا ما وصلناش أنا يا غلبان يا جاهل ما وصلتش للدرجة أن أنا أقارن بين أبي حنيفة ولكن كفقه مقارن نقدر نميز بين الأصول يعني مثال مثال حديث يخص الجهاد مثلا روي حديث عن أم المؤمنين عائشة في الجهاد وروي حديث في الجهاد عن سعد بن أبي وقاص علماء الحديث ياخدوا عن الحديث اللي روي سيدنا سعد حديث يخص العلاقات الزوجية حديث عن أبي هريرة يخص العلاقة بين الزوج وزوجته وحديث عن أم المؤمنين أم سلمة ناخد حديث مين؟ الله يفتح عليك يبقى ده, ده, ده, ده الكلام اللي انت بتقوله ده بقى الكلام ده من أصول علم الحديث من أصول علم الحديث عشان نقارن ما بين حديث وحديث ولذلك قال ابن عباس الماء من الماء بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم الماء من الماء يعني الاغتسال يحدث اذا حدث من الرجل او المراه انسان المعشر عائشه تقول سيدة عائشه ام المؤمنين ام عائشه رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وجب الغسل يبقى الحديث ناخد ناخد حديث سيدة عائشه فهنا بقى يدخل مسألة المقارنة ودي بقى ايه واحد من ال من ال من العامة يقعد يسأل بقى بس انا كده شخص محتاج راجل بيقول ما خلاص ما انت فهمت القضية ان فيها ايه امر خلافي بسيط في الوسيلة ولكن العالم اللي يقدر يميز ها ما هو الدليل الاقوى من الايه من الاخر فين الدليل هنا قوي هنا دليل اقوى هنا دليل اضعف شوية وهكذا وهكذا ولذلك ولذلك هناك احاديث كثيرة لما علماء الحديث يقعدوا يحققوها نقعد نحقق فيها لقيتها اما موضوعه او لا اصل لها او مثلا حديث حديث توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم صلى الله عليه وسلم هذا حديث موضوع يبقى انا اذا لما اقعد اشرح الحديث واقعد اضيع في خطبه انا بتكلم في كلام لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ما انا جيت ما الكلام ده كله عشان ايه؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله نسأل الله السلامة سبحان الله فهذه جارحة اليد تعالى لجارحة اللسان أنا بتكلم عن الموضوع الأول من إيه؟ الموضوع اللي هو اول ما يجي هيجيب لك العجله وال يا سيدي ما توسعش العمليه سبحان الله النسكتش هيجيب لك ابو رجل مسلوقه ومن هو الكلام ده الحمد لله خلص والعيل دلوقتي هو ابو رجل مسلوقه وهو ومنى الغوله وهو اللي بي... اه وهو يفتح الباب يقول يا منى الغوله تعالي كل ماما يعني الواد دلوقتي اه ما بقاش يخاف دلوقتي انت اللي بتخاف ده بس عايز تلم الدور ويقول عدل سليم فالمسلم في مساله الكذب يقيسها بالحديث ده بقى السيدة عائشة بتقول تقول يا ابن بلحة قال لها هو البلحة في ايدك ايدها؟ قال لها لو ما كانتش في ايدك تبقى كذبة يبقى ما الوان الكذب؟ الكذب كم نوع؟ نوع واحد اه هو كذب الابيض كذب والبنفسجي كذب والاسود كذب مش الاسود الاسود احنا خلاص عايزين نتكلم صح لا؟ الاسود ها كذب والبامبا كذب كله كذب مش كذب ابيض وكذب اسود الكذب كذب امال امتى اكذب في حالات معينه العلماء بينوها لنا عشان من والعلماء اللي جابوا الكلام ده منين؟ من المعصوم صلى الله عليه وسلم اول حاله الكذب مرخص فيها الاصلاح بين متخاصمين صلح بين اثنين يقول له يا اخي ده كلام قولوا عليه ده يقول لك وانا ليا غيره ما شاء الله عليك لان كنا من قبل انقل الخير بين الناس ولا تكن ناقلا للشر بين الناس عامل زي الجرثومه او الحشره اللي تنقل الامراض لا ايه الكلام الحلو واحد الكلام الوحش ده في ناس تشيل الكلام الحلو اللي انت قلته ويروح يقل عندك الكلام الوحش عامل زي التقارير اياها اللي بتتكتب بتتكتب السيئات بس يا اخوانا ده ربنا سبحانه وتعالى بيكتب الحسنات والسيئات انتوا توجهونا بالسيئات بس ده ربنا بيكتب الحسنات وبالعكس يقول لك القانون ده ما فيهوش يا عم حميد يعني من الضرب للنار ما فيش لا نقص ولا ابرام ولا ليه يا عم؟ ده ربنا يوم القيامه يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها يعني هو قدام ربنا يقول له تعالى انت غلطت لا يا رب ما غلطتش لا لا ليك عليا شهود لا ما ما حدش يشهد عليا امال مين اللي يشهد؟ انا اللي اشهد على نفسي طب يا عبد الله يعني تاخد ود مع الله اصلا مع رب الجلاله مع رب العزه يقول الان بدل ولا لا مفيش كلام ده انت مش عارف ده الهاب يا عم قانون الارهاب خلاص قانون الارهاب والسنة الأولاني في السبعينات قال لك احنا نطلع قانون العيد، يعني ايه قانون العيد؟ عيب عليك يا كلام، في حاجة اسمها قانون العيد؟ أنا والله العظيم يا شيخ خليل مش الله، ايه قانون العيد ده؟ ده خلاص كلم ده أمام الله وما ينال إله، الواحد يقف ويجادل، يجادل إزاي؟ لا يا رب لا أنا ما غلطتش، يا عم النبي عليه الصلاة والسلام أبدا هو يشتغل شوية برضه مع الله مع الله لا إله إلا الله وأنت يا عبد شو الله وزدت معايا طب ليه؟ سبحان الله ما توحدون لا اله الا الله لا اله الا الله فالاصلاح بين المتخاصمين صلع من الاثنين وانا عشان توقف الناس اللي بتنقل لك كلام شر عن اخوانك المسلمين او واحد ينقل لك كلمتين واللي بقول لك ايه؟ بصراحه بقى قبل انت بتقول الكلمتين دول عن فلان انا كان قلبي من ناحيته صافي لكن انت عشان قلبك اصلا فيه دخل اول ما تسمع الكلمتين تقول يا خبر ابيض وانا اللي واخد مقلب بقى 20 سنه انت بقى بدات تركز على السياره اهو لا بتقول له يا راجل انا كان قلبي من ناحيته ابيض انت دلوقتي لونته والنقطه الثانيه احتمال يا اخي هو فضفض بكلمتين معاك عليا كان من الواجب انك ايه ما تبعدهمليش ونفرض جدلا جدلا ان هو قال الكلمتين دول عليا يا اخي سبحان الله العظيم يبقى واستودعك السر ده يبقى انت اصلا خائن للامانه ولا انت خائن للامانه ما تؤتمنش على كلام تقوله وانا مش مصدق كلامك هيقول لك على حد كلام تاني ابدا وهكذا مع كل واحد يعمل كده صوته كده خلوه يجلس معاه قول له انت ليه الدين اللي عادل ليه سبحان من نم لك نم عليك نم ليه ما مش ممكن يبقى الاصلاح بين المتخاصمين الحاله الثانيه ايه من الكذب قالوا الكذب في الحرب الحرب خدعه الحرب خدعه ورأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سار مع الصديق رضي الله عنه وخرجت عليهم قبيلة أعداء للإسلام وهم لا يعرفون النبي ولكن يعرف أبو بكر من هذا الذي معك يا أبو بكر؟ مين اللي معك؟ شوف بقى سيدنا أبو بكر هذا رجل يهديني الطريق شوف شوف شوف الإلهامات هذا رجل يجب في حد يهدي الطريق احسن من ده فقالوا اه ابو بكر ده راجل تاجر وبيحب يسافر كتير فلازم يجيب مرشد مش سياحي ها يمشي قدامه ايه عشان يعرفه مسالك الصحراء جاي هناك واخد بالك المخفى رجل يهدينا الطريق سبحان الله وخرج قوم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتحيا بعيد عن ال- ال- الجيش خد جنبه كده طلعوا عليه جماعه من اعدائه ممن الرجل قال من ماء فقلبوا كفا بكف ان قبائل العرب كثيره ها؟ لو احنا هنعطيه كل القبائل ها؟ وجعلنا من الايه؟ من الماء كل شيء حي هو الحبيب المصطفى برضه بشر ها؟ ومن ماء صلى الله عليه وسلم لكن ما يكذبش ما يكذبش ها؟ لا يكذب سبحان الله ولذلك كان برنارد شو الساخر الايرلندي المعروف يقول اريد ان اسال المتحضرين في العالم الذين ينجون نبي الاسلام محمد ده راجل ملوش في الاسلام ولا حاجه هل جربتم عليه كذبا قط؟ هل خان الامانه قط؟ هل خاف بعهده قط؟ هل جربتم عليه نقيصه قط؟ هل ارتكب فاحشه قط؟ بما امر؟ ما امر الا بحفظ الامانه ورعايه الجار وحسن الخلق كل كل متحضر في العالم يجب ان يتبع محمدا. كلام الراجل غريب وكلام بتوعنا احنا المسلمين والمتمسكين يقول لك ال- المهم خلينا احنا ايه في في الكذب وعلاجه لو عايز الكذب على طول يبقى ال- ال- الكذب بالحرب تكذب بالحرب طيب ايه النوع الثالث بقى نوع يخصك بقى ب- ب- بالمقام الاول كذب الزوج على زوجته اه هشام صبر ده الكلام ده انت عارف ان مراتك زربونه يعني حامي حبتين عشان في اخوه بياخدوا الاشارات يترجموها يمكن كان يترجموا كلمه زربونه دي ما تترجمش ولكن الحاميه دي يعني آه، سريعه الغضب اصل دي الكلمات اللي بنقولها دي بتترجمها انت شايف مترجمها ازاي دي؟ اقول له انا نفسي مش عارف اترجمها كويس ف سريعه الرد فانت عارف انها يعني بينها وبين حماتها ما قال مالك الخمر تقول كنت فين؟ ده السؤال المعتاد ها كنت فين انت؟ ها ف انت خايف تقول كنت عند امي ها؟ خايف كنت في مشوار هي بقى مش مش هبله للدرجات دي. ده ولا المخابرات العامه كنت في مكان تاني يعني عبالة الأسئلة فضيحة عليك وانت قاعد على الكرسي مؤدب وغلبان وديع الو اول ما شاء الله عليك ربنا يكرمك انا ما بتخنقش ربنا يبعد عنا وعنكم شياطين الحد والجن الله يكرمك يا رب ف- فهي مكان سنة مكان انت بقى غلبان عايز تعديها بقى لا هو انت كنت جرمان النهارده مش عارف انت عايز فيها ايه فك من الازمه لكن تروح بمين؟ ده ولا منعت بنتي يا عم في المفاوضات بقول لك ايه يا جرمان ده انت خليك معايا هو انت كويس كنت عند امك خلاص في جنبين في الاخر انت بقى تجي لك سن الشجاعه مؤقتا وتزول كسحابه الصيف ايوه نعم والعمر واحد والرب واحد يعني يعمل ايه يعني؟ يموت اه؟ فالمشكله ان انت بقى ايه؟ عشان عارف ان دي هتنكد عليك الاسبوع القادم لغايه الزياره الجايه فتبتدي بقى ايه؟ تعمل تحصينات معينه وخطه مدروسه رقم سبعه يعني المهم بإيجاد فهنا الكذب مباح على الزوجة لتسيير الحياة بس مش ايه مش تقدر انت بقى يعني كلها كذب كده والزوجة أيضا إذا كانت على قدر حالها من الجمال يعني ربنا ما اداهاش جمال يعني دميمة مثلا ولكن الحمد لله انت اتعودت و- ورضينا بما قدم الله لك ونعم وفضل وكانها حلال وتصبر عليها وتدخل الجنة فانت كل ما تقعد معاها منورة يعني كده وانت لسه يعني اه منوره على كده منوره على كده. اه بيقول ايه بقى يعني ولا والعكس برضه نفس نفرض ان الست ما شاء الله ربنا اعطاها قدر من الجمال ومن مال ومن حسب ونسب وانت يعني بس كده ظروف خدمتك لا بلاش ظروف خدمتك شاء الله ان تكون زوجا لابيك ده ممكن الزوجه برضه تقول لجوزها يا سلام قاعد كده منور زي القمر ده افرض كده ده يعني ان حصل ساعه من ساعات الربع او لحظه كده على مدى 40 سنه ولا حاجه نور بقى يا شيخ. إذا رأيت أنياب فلا تظنن ان الليل يبتسم يعني لما تلاقي مراتك بتنجح فيك مره ما تفكرش ده ده- دوام الحل من المحال فهذا كان يكون مباح احنا من الاخر بقى عشان ايه نخلص موضوع الكذب ده ما عدا هذا فكله كذب يا خبر ابيض صعب قوي الكذب ليه؟ لان الانسان لما يكذب الكذبه يبتعد عنه الملك او الملكان في روايه ثانيه بعدا اليه ويقولان يا نتنا الرائحه التي خرجت من فمك يعني ريحه بقك مش كويسه تطلع كلام سيء من بقك الكلام ده الكذب أيكون المؤمن كذابا يا رسول الله؟ قال لا بخيل اه ممكن يكون جبان اه ممكن لكن يبقى كذاب قال لا المؤمن ممكن يبخل شويه ممكن يكذب شويه لكن مش ممكن يكذب ابدا لا يكذب المؤمن ابدا هذا في الموضوع الاول الكذب عامه وده الموضوع الاول ضيع درس من الموضوع الثاني الموضوع الثاني هلمسه لمس خفيف على قدر الوقت الباقي ولا انتم ملكتم من الدرس طيب طيب ما تصلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه الرسول بيحذر من عاقبة الكذب عليه صلى الله عليه وسلم تعال أول نتحدث عن مقامه عليه الصلاة والسلام مقام النبي عظيم والله عز وجل زكاه في كل شيء زكاه في جوارحه وزكاه في قلبه وزكاه في خلقه وزكاه أن جعله خاتما للنبيين وأخذ ميثاقا على الأنبياء من قبل أن إذا بعث لهم رسولا خاتما ليؤمنن به قبل أن يأتي شهد الأنبياء وشهد الله مع الأنبياء أشهدت أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري عهد وميثاق قوي قالوا شيء أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين يعني الله عز وجل أخذ ميثاق من النبيين ورغم أنه آخرهم صلى الله آخرهم صلى الله عليه وسلم لكنه يذكر أولهم إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد سبحان الله آه، ربنا سبحانه وتعالى إيه وصى نوحا قال إيه قال والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه صح. شوف رغم أن بيبقي قتله صلى الله عليه وسلم إيه كمان هناك مقام يسمى المقام المحمود لا تعطى لا يعطى هذا المقام وهذه المكانه الا لبشر واحد يوم القيامه ومن ادبه صلى الله عليه وسلم قال سلوا لي الله الوسيله والدرجه العاليه الرفيعه وادعوا الله لي ان ابعث مقاما محمودا الذي وعدني فان عبدا سوف يبعثه الله مقاما محمودا عساني ان اكون هو شوف يا اخي العظمه والتواضع يقول يمكن ربما يا ريت اكون انا صلى الله عليه وسلم يا سيدي رسول الله. ويوم ان فتح مكه كنا بنتكلم الاسبوع الماضي وواحد اعرابي شاف العظمه بتاعته والنور بتاعته الصحابه نفسهم قالوا ما كنا نستطيع ان ننظر او نطيل النظر الى وجه رسول الله الا واحد بس سيدنا ابو بكر كان ما نزلش عينيه من على وجه الحبيب فالاعرابي اول ما شافه ارتجف هيبه لرسول الله قال هون عليك هون عليك ما انا الا ابن امرأة كانت تأكل القديد لمكة مش انا بن ادم عن سبحان الله العظمة دي كلها لا لا لا لا هون عليك ما انا ابن امرأة الا كانت تأكل يا خبر سبحان الله في هذه العظمة وعنده 61 سنة ورجع من غزوة وافتقده الصحابة نور عليه ينتحى جانبا بعيدا قاعد عند حته كده وبيعيط ويبكي حتى اتكلت الرمال من دموعه الزكيه صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع يا رسول الله قال هنا قبر امي استاذنت ربي في ان استغفر لها فلم ياذن واستاذنته في ان ازورها فاذن لي فتذكرت رحمتها وعطفها وشفقتها وحنوها علي فبكيت شوف واحد 60 سنه وهي ميته وعنده كم سنه؟ ست سنوات وما زال يذكر حنوها وعطفها لانه رجع من عند اخواله من بني النجار في المدينه في يثرب خرجت من الحدود هناك عند الابواب وركبها على الناقه قدامها فوجدها تميل تطوح هي نفسها غير حركة الجمل المعهودة فأناق البعير ونادى على أم أيمن الحاضنة على ناقة تانية فأناقت الراحلة وأنزل أمه سعته النزول وطارت روحها إلى الله فدفنت في هذا المكان وما يزال يذكر العطف والحنو والشفقة التي كانت من أمه فحن قلبه فبكى صلى الله عليه وسلم ولذلك كانت له أمهات متعددات بعد ذلك حليمة السعدية السيدة حليمة الله يرضى عليها مرضعة بني سعد شوف جاية هي وال- ال- ال- ال- الدخل بتاعهم كله من اللي ياخدوا أبناء العرب الأغنياء يرضعوهم وينشأوهم في البادية على الصحة والرناية والبروسية ويعلموهم اللغة العربية الكريمة الفصحى ويرجعوهم تاني لأهلهم فكله هو اللي واخد ابن فلان وابن علان ال- الأسماء ده فكانوا يكشوا من اللي أبوه مات اليتيم يقول لك مين؟ خال ولا عم ها؟ آه، ده ملوش حد فالسيدة حليمة ما لقيتش حد قالت نرضي اليتيم ده وخلاص تقول له جوزها ما تيجي نرضي اليتيم ده هي جاية على حصان تعبان يمشي خطوة ويرجع عشرة ويغير راح قالت له ايه رأيك؟ تقول له جوزها ناخد اليتيم ده وقتها السيدة حليمة خليته حطته على الأتان سبق كل القافلة القافلة ايه يا حليمة الأسد تقول لابد أن هذا الولد مبارك الولد ده كله بركة ده كله خير كله رحمة سبحان الله ورأت آيات الله ومعجزات الله وفضل الله على بني سعد كلهم فكان لما يشوفها بقى وقد عبر الستين من عمره شوفها جاية عجب ايه يقفز من فوق الناقة ينط من فوق جبل ما يستناش الجبل وياخده ويجري يقبلها أقوم رضعتها ابنها من الرضاعة ويمسح على صدرها بيده ويقول كم لهذا الصبر من فضل على نبيكم شوف شوف الله شوف شوف رد الجميل رد الجميل لما جاءت تزوره اخته الشيماء ودخلت عليه وقد اثر من قومها الفيل اتاثر الفيل من بني سعد وكانوا بيحاربوا سيدنا الحبيب فجاءت الشيماء قالت يا محمد أنا الشيبان فرحب بها وفرش لها عباءتها وأجلتها وقال أعطوها أسراها كل الألفين أطلقوه فنطق الألفان في صوت واحد ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنها رسول الله كرم كرم سبحان الله كان كان- كان وجود صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عنده وجود آه، أبو العاص ابن وائل اللي هو زوج السيدة زينب ابنته لما أسر في بدر وبعدين علمت السيدة زينب كانت لسه في مكة بنت سيدنا الحبيب أن زوجها ابن خالتها مأسور فبعدت له العقد بتاع أمها السيدة خديجة بعدته لأبوها بس هو شاف العقد بتاع السيدة خديجة وبكى قال إن شئتم أطلقتم لها أسيرها يعني كنتوا عايزين يعني ابقى سؤولها يعني ده ذكرتني بخديجة آه سبحان الله ذكرتني بخديجة آه، سلام وجرد العقد بتاع السيدة خديجة خلاص حن قلبه ورق السيدة فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب عمه كانت أسلمت وكانت جت واخدة بالها منه بعد موت أمه لأنه اتربى بعد كده في إيه؟ بعد ما جده عنده ثمان سنوات ذهب الى عمه عاش في البيت عندهم خمس سنين وكان ابو طالب عنده 17 ولد ياكلوا ما يشبعوش يقعد الحبيب بينهم يشبعوا فكان ابو طالب يقول انتظروا حتى ياتي محمد حج بديل البركه خط فلما ماتت صلى عليها صلى الله عليه وسلم وفرش لها عباءته في قبرها ونام فوق العباء ثم قام وخرج ثم قالت سلوها لقد كانت أما بعد أمي أما بعد أمي ثم قال سبحان الله العظيم لما سئل لما فرشت لها عباءتك قال حتى يخف الله عنها من ضلة القبر ونمت ليه مكانها يا رسول الله قال حتى يثبتها الله عند السؤال شوف شوف الحنان بتاع سيدنا رسول الله شوف الوفاء وفاء كان وفيا للجمال لما فتح مكه والمعمعه والاسم عاد على صخره قال كنت اجلس هنا وانا صغير سبحان الله صخره كنت بقعد عليها فجلس عليها عنده وجد أريد أن أكلفه أمرين في وقت واحد احنا لا سلمان أول ما تولى ودخل على فارس وراح على المدائن ده لقيها بسيارة وشكلها كده يعني فراحت ما يعرفوش يا حمال حمال له ايه؟ شارع قال له نعم قال له احنا الحزمة في الحطب حاطب واخد الحزمة حاطبها وهو ماشي الصحابة الصحابة في الأمام وقالوا بسلمان الراجل واقف في الأرض الراجل الثاني أنا بس قررت الطيارة سبحان الله ابدا ما حصلش قال له لا عليك قال له ايوه قال له والله لن انزل حزمه الحطب الا في المكان الذي تريده المكان اللي اللي قلت عليه هيوصل لغايه هناك خلاص ايه المشكله؟ هل انزلت من قدر سلمان شيئا؟ بل رفعته اشياء واشياء واشياء هذا بجناحه صغيره من قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قعدنا نتكلم ولا لسنوات قادمه ان شاء الله يعني سبحان الله يحصل نقطه هامه وخطيره وهي صحوه الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار الكذب في الحته دي نوعين كذب ان الواحد يألف حديث او ان يكذب الحديث نفسه يعني لما تقول ان الرسول امر الستات كما امر الله عز وجل الست بالحجاب تقول لك ما حصلش ما امرش ما قالش فقد كذبت الله ورسوله ردت الامر على من امر ده كذب لما تقول ان النبي يقول صلى الله عليه وسلم لدرهم واحد من الرجل درهم اشد عند الله من سجن وثلاثين ثانيه ثم ما حصلش يبقى انت مكذب لرسول الله ده في امور يجب ان تصدق فيها ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم فارجو من الاخوه اللي هم يعني بيقوموا بدعوه الناس الى الله عز وجل ان يتثبتوا من صحه الاحاديث التي يقولوها للناس اتريدون ان يكذب الله ورسوله لا نريد هذا ولكن نريد ان ننقل ما تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع